باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اعيد على مسامعكم الجزء الذي نتامل فيه في كل اجتماع خلال فتره الصوم المقدس في مزمور 24 للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها لانه على البحار اسسها وعلى الانهار ثبتها من يصعد الى جبل الرب او ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذب كذبا يحمل بركه من عند الرب وبرا من اله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب الليلويا احب قبل ما ابتدي الاجتماع ان انا اذكر شيء عن البيان اللي طلعته الكنيسه من اربعه ايام بخصوص اغلاق الكنايس توخيا للوقايه وللسلامه للجميع باعتبار ان هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعه مخيفه في العالم كله السبب الرئيسي في انتشاره هو اي تجمع يكون من البشر في اي مكان والحقيقه هو قرار صعب جدا وتناقشنا فيه كتير في اللجنه الدايمه المجمع المقدس لكن كان ضروري ان احنا ناخذ هذا الاجراء من اجل سلامه الجميع هو اجراء مؤقت ولعل الله يستخدمه بوجودنا كل واحد في البيت وكل اسره في البيت وجودنا معا لكي ما ينظر الانسان لحياته ويشوف ضعفاته خطاياه وتكون فرصة توبة قوية لكل واحد وأيضا فرصة لالتقاط الأنفاس في التسارع الموجود في كل عمل وفي كل نشاط وفي كل خدمة وعلى مستوى العالم بصفة عامة أنا أحب كمان أن أنا أحيي كل الأطباء وكل الطاقم الطبي والصحي الذين يعملون بجد وبإخلاص في من خلال وزارة الصحة ومن خلال الرعاية الصحية التي تقدم بصورة عامة وهم على خط المواجهة الأول في إجراءات التي تأخذها مصر والحكومة المصرية تجاه هذا الوباء أرجوكم الالتزام وأرجوكم مراعاة كل طرق الوقاية التي يعلن عنها والاهتمام بهذا لعل الله يستجيب لصلوات الأنقياء والأتقياء والصلوات المرفوعة من القلوب النقية ويرفع هذه الضيقة وهذه الأزمة عن العالم كله زي ما رتبنا من بداية الصوم الكبير ان احنا نتأمل في عبارة من يصعد الى جبل الرب واخترنا الصلاة الختامية في القداس الإلهي صلاة الإسمة وهي اسمة خاصة بالصوم المقدس وبنقول في تكرار فيها الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين الصوم والصلاة هما الوسيلة الوحيدة لإخراج كل خطايا وضعفات الإنسان لكن في نهاية صلوات الاسم اللي بيصليها الأب الكاهن يقول كده ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر ونبتدي نذكر يذكر الأب الكاهن المؤهلات الثمانية اللي بيساعدوا الإنسان أنه يتقدم ويكون عن استحقاق لهذه الذبيحة المقدسة نقول كده نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت وقلنا ان التمن مصطلحات دول هما بمثابة تمن خطوات يصعد بيها الإنسان إلى أن يصل إلى يوم الجمعة الكبيرة ويوم القيامة في عيد القيامة ويستطيع الإنسان يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه احنا النهاردة في الدرجة الستة أو الخطوة السادسة في هذا التأمل من يصعد إلى جبل الرب والعبارة اللي بنستخدمها عبارة ونية نقية اتكلمت وإياكم في الأسبوع الماضي عن إيمان بلا رياء النهاردة ونية نقية النية النية هي الدافع الداخلي اللي موجود في قلب الإنسان وراء كل أفعاله الخارجية يعني أنت لما بتعمل حاجة إيه نيتك من جواك ممكن تعمل الحاجة دهيت شكلا أو إرضاء أو حبا بتعمل الحاجة دي على أي أساس إيه الدافع اللي جواك هل أنت في كل كلمة بتقولها لها صدى ولها نية طيبة جواك ولا بتقول الكلمة ويقول لك فلان ده معسول الكلام بيقول كلام حلو بس لكن نيته من جوه ما هي الصادقة نيتك في عمل في العمل في الكلام في علاقتك مع الآخرين وطبعا واضح لنا كلنا لو كانت نية الإنسان نقية فده يعني ان افعاله نقيه لكن لو كانت نيه الانسان ايذاء الاخرين مثلا او اتعابهم او نشر قصص كاذبه عنهم او باي صوره من الصور تكون النتيجه ان هذا الانسان يبقى نيته شريره ووراه ضعفات وخطايا من المكر من الخبث من الرياء من المؤامرات من الأذية كيف ما يكون اللي يقصده في داخله عايز أقرأ لك إن النية دي اتكونت في الإنسان إزاي في سفر التكوين في الإصحاح ستة في عدد خمسة يقول ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم وان كل تصور افكار قلبه تصور الافكار بيتكلم على جوه جوه الانسان على نيته على افكاره الداخليه كلها شرير فكان تصور افكار قلبه ونيته صارت في شر بعد ان سقط الانسان في الخطيه وصارت نية الإنسان غير نقية وصارت النية غير نقية وشريرة مش في وقت ووقت لا صارت على طول كده والسبب كله خطية الإنسان الأولى التي سقط فيها أبونا عايز أقول لك إن دايما الإنسان لو نيته جيدة تقوده إلى أفعال وسلوكيات جيده والنية الشريرة هتقوده إلى أفعال شريرة اسمع كده وياي سليمان الحكيم بيقول لنا في سفر الأمثال المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا دي في أمثال 24 8 هقولها لك تاني المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا يعني مجرد يتفكر في الشر فبقى انسان فاسد انسان صاحب اعمال شريره وصار هو من صانعي الشر وحتى القوانين الوضعيه او قوانين المجتمع بتفرق ما بين الجريمه اللي تمت علنيه بنيه والجريمه اللي ما كانتش مقصوده يعني مثلا القتل الخطأ في القانون عقوبته أخف جدا من القتل اللي وراه نية وراه سبق الإصرار والترصد والنية الشريرة اللي في داخله في التاريخ الكنسي في التاريخ الكتابي نقرأ عن أيوب الصديق أيوب الصديق نعرف أنه كان إنسان مبارك وعاش عايش حياة جيدة وكان يتمتع بحياته بأسرته بممتلكاته بما يقدمه من عبادة وذبائح كل ده كان كويس لكن كان في خطية واحدة هي اللي متعلقة بيه خطية التمركز حوالين ذاته شايف نفسه عشان كده جات له هذه التجربة وسمح الله بها تجربة لكي ما يفوق من هذه الخطايا اللي كان واقع فيها لما جولوا الناس يعزوه جولوا أصحابه يعزوه لكن نيتهم من جوه ما كانتش نقية كانوا جايين يعزوه بالكلام كده بس لكن نيتهم من جوه ما هيش نقية تجاهه كإنسان ما كانوش يشاركوه مشاعر حقيقية اسمع كده يقول ايه هو بيقول لهم هوذا قد علمت أفكاركم والنيات التي بها تظلمونني قد علمت أفكاركم طبعا ده أيوب الصديق والنيات التي بها تظلمونني يعني حتى لو كانوا بيقولوا كلام تعزية لكن نيتهم من جوه بتظلمه كأنهم بيقولوا له كده يعني مع التبسيط الشديد كأنه بيقولوا له أنت تستحق تستحق التجربة الشديدة دي وتستحق اللي فقدته وتستحق وتستحق نيته نيتهم من جوه كانت نيات شريرة الإنسان بالصورة دهيت بيبقى نوع من الاتنين يا شخص صاحب نية نقية يا شخص صاحب نية سيئة أو نية رديئة والنية دي هنشوفها ازاي قبل ما نشوفها تعالى أذكر وياك مشاهد من حياة السيد المسيح أنه كان دائما محاط بأصحاب النيات الرديئة يعني لما بنقابل الفريسيين لما بنقابل الكتبة لما بنقابل الناموسيين ودي طوائف في المجتمع اليهودي كانوا دايما نيتهم خاطئة فاسدة شريرة تجاهه حتى لما كانوا بيسألوه يقول لك جاءوا يسألوه لكي ما يشتكوه أو يصطادوه بكلمة من فيه ما هو ده من نية هو نيته مش في السؤال عشان يعرف هو نيته في السؤال عشان يصطاد كلمة وأظن ده بنلاحظه في وسائل كتيرة بتتكلم وفي مجتمعات كتيرة هو بيسأل مش عشان يتعلم مش بيسأل عشان يفهم مش بيسأل علشان يعرف لا هو بيسأل علشان يريد أن يكون الذي يقوم بالإجابة على السؤال عايز يصطاده بكلمة اسمع كده في معجزة شفاء ذو اليد اليابسة يد مشلولة وإذ إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبت لكي يشتكوا عليه يعني مش بيسألوه سؤال هو ينفع الواحد ينال الشفاء يوم سبت أو غير يوم سبت دي لو كان السؤال كده يبقى معرفة بريئة بنية بريئة لكن يقول لنا الكتاب في إنجيل متى إصحاح 12 عدد 10 لكي يشتكوا عليه اصطاد كلمة وفي وصية أذكر يوم السبت والوصية دي ياخدوها بالمعنى الحرفي ويصطادوه بكلمة وبقوا قدام فعلين الراجل العيان اللي ايده مشلولة وتم شفائها في يوم سبت هو يصح ولا ما يصحش بقى السبت في ناحية والشفاء في ناحية نيتهم كانت ايه كانت نية غير نقية ويريدون الإيقاع بشخص السيد المسيح ونقرأ في مواضع كثيرة كانوا يسألوه لكي يجربوه كلمة يجربوه يمكن عشان احنا هنبقى في الأسبوع بتاع المولود أعمى في الأسبوع السادس والمولود أعمى شخص ولد أعمى لكي تظهر أعمال الله فيه ولا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن تلاحظ ويايا أن الفريسيين اللي كانوا موجودين ابتدوا يحققوا في الموضوع طبعا زمان كانت المجتمعات صغيرة والراجل اللي اتولد أعمى معروف أبوه وأمه معروف الجيران بتوعه ومعروف المجتمع بتاعه ومعروف لكل أهل المكان المدينة إن فلان وفلانة ولد لهم ابن أعمى طب وبعدين يبتدوا يحققوا برغم ان المعجزه واضحه تماما واحد كان اعمى والمسيح عمل معاه معجزه واضحه للغايه وابصر ابتدوا يحققوا ويا الشخص نفسه الذي كان اعمى يحققوا ويا الجيران يحققوا ويا اللي يعرفوه يحققوا ويا الاب والام ويهددوهم يطردوهم من المجمع وبعدين في الاخر يرجعوا تاني لنفس الشخص يبتدوا يحققوا وياه ولان نيتهم رديه ويمكن لما تقروا ويايا المعجزه دي في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح تسعه أه تحس من ثنايا الكلام هذه النيه الشريره اللي جواه رغم ان المعجزه واضحه وضوح الشمس تماما لدرجه ان هذا الرجل الذي فتح المسيح عينيه في النهايه خالص يعني ممكن نقول كده زهق من كتر التحقيقات ومن كتر النوايا غير النقيه عند هؤلاء الفريسيين فقال لهم انا الحقيقه ما اعرفش حاجه غير حاجه واحده انني كنت اعمى والان ابصر لخص القصه في الاربع كلمات دي كنت أعمى والآن أبصر هو ده اللي أنا أعرفه وهو ده اللي أنا اختبرته وهو ده اللي أنا عشته عشان كده لما قابله المسيح بعد كده وقال له أتؤمن بابن الله قال له أؤمن يا سيد وسجد له كانت نيتهم رديئة وأصحاب النية الرديئة دائما تمثل هذه النية شكل من أشكال الخطية النية الرديئة نيتك إيه؟ طبعا لما نقول الله فاحص القلوب والكلى يعني فاحص النوايا فاحص نية الإنسان ويعرفها وسيجازي كل إنسان بحسب نيته نيته كانت إيه؟ والنية دي غير مرئية للإنسان ما احناش عارفينها ما نقدرش نكشف عليه لكن كلما يعيش الانسان مع الله يستطيع ان يميز اصحاب النيه الطيبه واصحاب النيه الرديئه كل ما انت تعيش مع ربنا وروح الله يعمل في داخلك ويتكون عندك روح الافراز وروح الحكمه هتقدر لحد كبير انك تفرز مين هم اصحاب النيه الرديئه ومين هم اصحاب النيه النقية يمكن أفكرك بمثال تاني مثال يهوذا يهوذا تلميذ للمسيح وهو تلميذ للمسيح شاف المسيح شاف معجزاته وحضر تعاليمه رافق التلاميذ في أماكن كثيرة طيب يا يهوذا إيه إيه اللي فيك النية غير نقية نية رديئة ونيتك دي يا يهوذا آه هتعمل ايه قال أدت بيا ان انا اصير صاحب افعال توصل ان انا اسلم المسيح من اجل ان يصلبوه نيته الرديئة في داخله ظلت مختفية لغاية ما ظهرت في الأفعال أنه باع المسيح وسلمه لكي يصلب ويموت عايز تسأل سؤال عايز تقول ازاي الواحد يساعد ويقدر يعرف النية النقية عايز اقول لك لكي ما تمتلك نية نقية ولكي ما يكون عندك روح الافراز تعرف نيات الاخرين اكتر وسيلة تساعدك هي كلمة ربنا يعني احنا لما بنقول نقرا الانجيل كل يوم مش بنقرا للمع ولا بنقراه عشان نعرف تاريخ ولا بنقراه علشان ده لازم نقراه لا قراءة الكلمة المقدسة تساعدك تساعدك كتير انك تمتلك وتنقي نواياك اسمع كده كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته دي في عبرانيين أربعة اتناشر كلمة الله حية وفعالة شغالة ولها فعل لها عمل لها دور في حياة الإنسان والدور القوي ده لأنها كلمة خارقة نافذة إلى أعماق الإنسان يقول كده ومميزة أفكار القلب ونياته كل ما تمتلك كلمة الله وروح الكلمة في داخلك كل ما تستطيع أن تميز في النية ويقول لك هنا أمضى من كل سيف ذي حدين لأن الكلمة أو النية قاطعة يعني هنا بيعلمنا أن من خلال كلمة ربنا هتقدر تفصل وتقطع ما بين النية النقية والنية الرديئة يجي سؤال أخير ومهم قوي إزاي الواحد ينقي نيته احنا بنقف قدام ربنا في الصلاة الأخيرة دي ونقول له يا رب عايزين نصعد الجبل من يصعد إلى جبل الرب ونقول له بقلب طاهر وشفتين نقيتين كل دي وسائل عشان تساعدني في الصعود ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية اللي هي الخطوة السادسة اللي بنتكلم فيها ازاي الواحد يمتلك النية النقية اسمع كده القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى بيقول تعبير جميل قوي في عدد في إصحاح أربعة عدد واحد يقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية هقراها تاني لأنها بتشرح لنا أمر في غاية الأهمية فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية إيه نية إيه دي؟ نية التألم نية الألم ومن هنا بتظهر لنا فائدة من فوائد الألم إذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد فتسلحوا أنتم أيضا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية أحيانا الألمات الجسدية اللي بتصيب الإنسان بكل شكل الإنسان يقف قدام ربنا يقول له ليه يا رب كده ليه الألم ده والألم زي ما كلنا نعرف هو أحد قضايا الإنسانية الكبرى أحد قضايا الوجود الإنساني الألم بكل أشكاله بكل مراحله بكل صوره الآلام الصغيرة والآلام الكبيرة والآلام الفردية والآلام الجماعية كل الأشكال دهيت والآلام اللي بتصيب الإنسان في بكور حياته اللي بتصيبه في أواخر حياته في مشوار حياته بصفة عامة فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية أحيانا الألم الله يرسله ويسمح به لأجل الإنسان أنه يكف عن الخطية أنه يتوب يقول لنا كده أنك أنت بتقبل الألم والتعب والبذل من أجل المسيح وزي ما تألم هو من أجلنا أنت كمان لما بتقدم التعب الجسدي الخدمة بصفة عامة فيها تعب جسدي الأب الأسقف بيتعب الأب الكاهن بيتعب الشماس الخادم الخادمة المكرس المكرسة آم، الخادم في كل مكان الخدام اللي خدمتهم في أماكن بعيدة كل ده فيها تعب تعب جهد طاقة مبذولة من يقبل التعب الجسدي بنية نقية دي تساعده انه يكف عن الخطية وكل ما الانسان يتعب وكل ما الانسان يقدم من داخله ويبذل ويتألم كل ده بيساعد الانسان كوسائل معينة له انه يتخلى عن الخطية وعن الضعف اي ضعف يكون في حياته نية نقية اعطيني يا رب قلب نقي اعطيني يا رب نيه نقيه وهو الهدف او الدافع اللي وراء كل آه كل ما تصنعه من سلوكيات في حياتك اليوميه خلي دايما داخلك كما هو خارجك عايز الفت نظرك لحاجه اخيره ان دايما نقول كده المحبه لا تظن السوء لا تظن السوء يعني المحبة وجود المحبة بينك وبين الآخرين يخلي نيتك ناحيتهم ليس فيها سوء ليس فيها ظن السوء المحبة الحقيقية في إنسان تعني أن نيته صادقة ونقية يعني إذا كان محبتك دهيت بتحب فعلا الآخر أو الآخرين من جواك يبقى نيتك تجاههم نية نقية وده شيء مهم جدا لأنه بيفرز لو كانت محبتك دي حقيقية أو محبة مزيفة أو مجرد قشرة كده من الخارج وإحنا في الصوم واحنا في فترة الله أعطاها للبشر كلهم لكي يكون عندهم نوع من السكون نوع من الهدوء الذي يساعد في خلاص الإنسان نوع من الإنسان نوع من أن الإنسان ينظر إلى داخله عايز أفكرك أن إنجيل آه، القداس في حد الرفاع اللي هو اليوم السابق للصيام يقول لنا فيه كده ربنا يسوع المسيح ادخل إلى مخدعك واغلق بابك ويمكن احنا بنختبر في ظروف انتشار الوباء اللي موجود حاليا بنختبر هذا جيدا ادخل الى مخدعك واغلق بابك وده توجيه بتقدمه لنا الكنيسة قبل ما نبتدي الصوم ان الانسان يختلي بنفسه قدسه صوما ونادوا باعتكاف كل دي معاني بنقراها في الكتاب المقدس وبنعيشها خلال فترة الصوم وبتزيد علينا في فترة هذه الأيام اللي فيها آه، طبيعة العالم كله مشغول بهذا الوباء اللي بينتشر بصورة آه، مخيفة وبتتأثر بيه بلاد كتيرة في آه، مئات أو آلاف من الوفيات وفي مئات الآلاف من الإصابات والدول بتبذل كل الوسائل الممكنة من أجل أنها تحصره وانت قاعد دلوقتي في البيت استغل وقت ده استغله جيدا استفيد بيه لأن دي فرصة نادرة جدا أو فرصة استثنائية انك تبحث داخلك وتشوف ايه اللي جواك وتشوف ليه احيان نيتك بتخونك ونيتك ما بتبقاش نقية في معاملاتك في كلماتك في علاقاتك مع كل احد ارجوك استغل هذه الايام بصورة طيبة وادخل الى مخدعك وادخل الى قلبك واغلق بابك واغلق الباب باب البيت او باب غرفتك او باب مخدعك علشان تتمتع بفحص ذاتك وفحص الضمير عشان تك- عشان تكون حياتك دايما نقيه النيه النقيه هي الدرجه رقم سته واحنا بنصعد الى جبل الرب من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب وايضا صاحب النيه الطيبة والنية النقية ربنا يكون وياكم ويبارك في حياتكم ويبارك في توبتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين